الأسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحتط الأوزار عني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم تفضلي يا أختي آمنة السلام عليكم وعليكم السلام آه شيخ من فضلك أنا عندي سؤالين أول تفضل.
سؤال بالنسبة أنا عندي الدورة الدورة الشهرية آه، هي هي هي بتيجي من أول مرة بتيجي يعني على آه، شكل يعني مثلا آه، شوية نقاط دم تهبط مثلا تنزل مثلا يوم ولا يومين وبعدين توقف تقريبا ثلاث أيام وبعدين ترجع مرة ثانية الدورة عادي فأنا أسأل بالنسبة للثلاث أيام هذه اللي تقف فيها هل أنا ممكن أصلي فيهم وإلا المدة- المدة بتاعت الدورة.
ثلاث أيام.
يا آمنة المدة بتاعت الدورة كلها قد إيه كلها كام
هي المفروض ست أيام المدة كلها ستة أيام هي المفروض ست ايام بس آه.
هي هال- الاشهر هذه الاخيره كلها تجيني بالطريقه هذه لا انا بت- مش عارفه يعني لا لا يعني مش منتظمة عندك لا مش منتظمه مش وانا منتظمة لما سالت الدكتور يقول لي عادي يقول لي في نساء يعني هرمونات بتزيد عن سبعة أيام
اكثر من سبعة ايام آه، حضرتك لو تشوفي اول مره شيخ بتيجي يوم والا يومين يعني بس يوم لا لا أنا مش عايز أنا مش عايزك تج- تجزئي الموضوع مجرد ما ينزل الدم طالما الدم بينزل في مواعيده فهذه دورة شهرية خدي بالك أصل, أصل يعني الدم كل العشر ايام لازم نكون كلهم دورة كلهم دورة إن شاء الله حتى ترينا علامة الطهر من أول ما ينزل الدم حتى ترينا علامة الطهر كل هذه دورة شهرية وعادة إذا اعتدت عليها فهي عادة لك اعتبريها مسألة إن الدم يت- ينقطع يوم أو يومين ده مش طهر ده انقطاع مؤقت للدم انقطاع المؤقت للدم لا يعني إن في طهر لو شفت الفوطة الصحية هتجد فيها الصفرة فيها كدرة ف- فهو فهذا ليس طهرا وإنما الدم آه، في عادات بعض النساء ينزل بسيط النقاط ثم ينهمر بعد يوم أو يومين فهذا لا شيء فيه هذه دورة شهرية تمتنعين عن الصلاة وعن الصيام بارك الله فيك
آه، آه، شيخ آه، بالنسبه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يقول فيه- والسلام عليه الصلاة والسلام اللي يقول فيها آه، عن نساء مائلات المميلات آه، رؤوسهن كأثيمة البخت بالنسبة لهذه كلمة رؤوسهن كأثيمة البخت شو تفسيرها بالضبط؟ أنا سألت شيخ أمس بس هو شكله ما فهم- ما- ما فهمش يعني قصدي أنا في الموضوع أنا شوف عايشة هون في الخليج بالنسبة للخليج هذا من النساء يسويوا رفعة هذه اللي من فوق في شعرهم وبعدين يحطوا الشيلة هذه تبع العباية فهل هذا المقصود يعني انه هذا حرام والا التبرج نفسه انه معناه زي ما قال الشيخ هو أمس التبرج إنه يعني- التبرج درجات التبرج نفسه والسفور على درجات هناك آه، كاسية عارية الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب كاسية عارية طبعا الحديث في موضع آخر آه، وقال في هذا الحديث كاسيات عاريات يعني كاسيات هن يلبسن الثياب وعاريات هن يظهرن ما ينبغي عليهن إخفاؤه إما إظهاره بحقيقته كأن تظهر بعض من ساقيها أو ذراعيها أو شعرها أو نحو هذا وإما أن تظهره بالثوب اللافت للنظر كأن يكون الثوب ضيق أو نحو هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت أسنمة البخت معروف سنام الجمل سنام الجمل مرتفع فإذا كانت المرأة يعني تعمل فورمة معينة بعض بعض تسريحات الشعر أحيانا بتأخذ هذا المنحى أو نحو هذا إذا كانت لافتة من تحت الثوب لافتة من تحت الخمار أو الملحفة أو نحو هذا فلا شك أن هذا لفت للأنظار رب العزة قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن يعني مجرد ان المرأة تضرب عشان الحلي الخلاخيل تشخشخ وتدي صوت هذا لون من ألوان التبرج طبعا أنا قلت التبرج على درجات الصفور درجات والتبرج درجات والحجاب نفسه درجات المرأة بقدر ما تستطيع تحاول أن تتحجب عن كل أجنبي تظهر زينتها لزوجها تظهر زينتها العادية لمحارمها لا أريد أن أدخل في التفصيلات الدقيقة لأن هذه التفصيلات كل امرأة تحاسب نفسها عليه لكن القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا الأطر العامة التي ينبغي علينا ألا نتخطاها بارك الله فيك الأخ شهاب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي يا أخي أنا بحكي معك لو سمحت بدي نصيحتك جزاك الله كل خير بارك الله فيك أنا كنت زلمة ميسور الحال أنا أنا بس لا أسمعك جيدا لا أسمعك جيدا أنا أنا أنا رجال كنت ميسور الحال نعم ول- ولله الحمد انكسرت فزوجتي حتى تتدخل وصارت تروح تقابل رجال حتى هذا اكتشفته مؤخرا حتى تجي- طبعا لا اتهمها انا في شرف او في زنا لا سمح الله حتى تقوم تساعدني واضح ان في واضح ان في في في مشكله في الصوت يا اخوانا آه، صوت اخونا الشهاب غير واضح ام تامر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ اتفضلي يا اختي اتفضلي لو سمحت يا شيخ معايا بس جوز بنتي آه، كان بيصلي يعني كويس ومنضبط وكده وبعدين آه، حصلت له يعني مشكلة جامدة بين مراته وبين والدته وكده راح مبطل صلاة فمش راضي يصلي دلوقتي نعمل عمل إيه؟
يعني حضرتك
عمل ايه يا اختي
كان بيصلي ايوه كان بيصلي بطل وبعدين صلاة؟
حصل مشكلة بين زوجته وأمه أو بطل صلاة فكل ما نقول له صلاة يقول أنا كل ما هصلي هيحصل لي نفس المصيبة ونفس المشكلة اه يعني هو فنعمل إيه حضرتك يعني عشان اه د- د- د- دي عامله زي نظام بركه يا جامع دي اه ط- الصلاة الصلاة يا إخواني فريضة فرض عين على كل مكلف على كل مسلم ومسلمة طالما بلغ الحلم وجبت عليه الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وتجب الصلاة في وقتها نعم وقت الصلاة موسع يعني احنا الآن في وقت العصر في مصر وقت العصر ممتد فالوقت موسع يعني يسع الصلاة وغيرها من رحمة ربنا انه جعل الأوقات موسعة لكن لا يجوز لمؤمن لا يجوز لمسلم أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا الشاب المسكين كان بيصلي أنا أعتقد أنه ما كانش بيصلي أعتقد أنه هو صلى لفترة محدودة صلى لفترة مق- مؤقتة لم يستشعر فيها حلاوة العبادة فلما حصلت مشكلة بين زوجته وبين أمه اعتقد أن الصلاة هي سبب المشاكل وده اعتقاد شيطاني اعتقاد فاسد ان الصلاة بتجيب لنا المشاكل ان الصلاة هتتسبب ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليني لا يا اخي لا يا اخي او واحد يعتقد ان لما يصلي الشيطان هيحاول يأذيه هو انت بتخاف من الشيطان ولا بتخاف من الرحمن تخاف الشيطان ام تخاف الجبار إذا كنت خايف من الشيطان مطلوبة خاف من الشيطان بس عندي حماية رب العزة جمع- جعل لي حماية وعياذ ولياذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك ربي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس خلاص حماية من الشيطان يبقى لا أخشى الشيطان لا أخشى الشيطان ولا أخاف لكن واضح أن الأخ عنده خلل في فهمه خلل في معتقده لا يجوز بحال من الأحوال أن إنسان يترك الصلاة المكتوبة حتى يخرج وقتها بل إن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها يصبح كافرا والعياذ بالله إذا مات يخلد في النار إذا مات يخلد في النار وأهل العلم ربما يختلفون في الجاحد والناس خلاف عند جمهور أهل العلم أنا لا أتعرض له لكن كيف يكون تفكير الإنسان بهذه الصورة وطبعا احنا عندنا في مصر دايما ن- نستهزئ ونسخر بهؤلاء الذين لا يصلون بهذا المثل الذي قلته يعني قل لإنسان صلي عشان ربنا يفتح عليك صلي عشان ربنا يوسع عليك في الرزق صلي عشان ربنا يبارك لك في عيالك صلي عشان ربنا يصلح لك زوجتك صلي عشان عشان عشان فبدأ من كتر الإلحاح عليه قال طب خلاص يا اخوانا اروح اصلي راح يصلي بعد وقت الصلاة فوجد باب المسجد مغلقا فقال بركة يا جامع جت منك ما جاتش مني طبعا المصريين يسخرون ممن لا يصلون بهذا بهذه السخرية وبهذا الاستهزاء الصلاة فريضة الصلاة عماد الدين من ضيع الصلاة فلا دين له من ضيعها فقد ضيع الدين فينبغي لكل إنسان أن يعيد التفكير مع نفسه في منظومة حياته لماذا خلقني الله لماذا أوجدني في هذه الدنيا لمجرد آكل وأشرب وأتجوز و- ومراتي وتتخانق لا لا شك أن في هدف أساسي وأصلي هو العبادة ولب العبادة وجوهرها الصلاة الصلة بين العبد وبين الرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشاب إلى رشده وأن يعيد أبناءنا وبناتنا إلى طاعة ذي الجلال والإكرام إنه ولي ذلك والقادر عليه عندنا اتصال محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطي التلفزيون يا محمد يا شيخ آه، عندي جار آه. عندي جار أنا ق- يسكن أمام جاري ودعاني لوليمة وعلما أنه يتاجر في المخدرات هل أستجيب ل- لدعائه؟
آه هذا يعني هذا الرجل يتاجر في المخدرات ماله حرام طب ال- الوليمة بسبب عرس ولا بسبب ايش ب- بسبب عرض هذا الرجل يصلي ولا لا يصلي آه، يصلي يصلي يعني تستطيع أن تجيب الدعوة وألا تطعم ألا تأكل
لا أكل آه تجيب الدعوة وتهنئه وتقوم بحق الجار عليك لكنك تحاول أن أنت تت- تتعلل بأنك لا تأكل طعام لأنك صائم أو نحو ذلك أو غير ذلك حاول يعني بقدر إمكانك آه، لكن تجيب الدعوة إن شاء الله آه، ماله حرام فأنت لأجل هذا حاولت أن تمتنع إن كنت تستطيع أن تزجره عن هذا الحرام وتنهره آه، ولو بترك إجابة الدعوة فافعل أما إن كان لا ينزجر ولا يرعوي فحاول أن تتألفه وأن تجيب دعوته ومع ذلك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر بارك الله فيك أخونا محمد السلام عليكم بارك يا كمال بارك الله فيك عامل إيه؟
الحمد لله اتفضل ان شاء الله انا كنت في مناقشه كده مع ناس زمايلي ف- في حوار ان ايه لو مسلم فخرج ارتد عن الدين لو هل ان مسلم- هو يعني ليه, ليه توبه لو حب يتوب ليه توبه ولا ما لو خرج ايه لو هو مسلم وارتد عن الدين اه يرجع الى الاسلام يتوب إيه؟
بالرجوع يرجع الى الاسلام يرجع الى الرشد يعني يعني الك...
الاسلام هو لو حب يتوب ليه توبه الكافر يسلم والمرتد يدعى للإسلام مرة أخرى عشان كده المرتد يا أخوانا لا تنطبق عليه الأحكام قبل أن يستتاب يعني ما أقولش عليه مرتد إلا بعد ما أعمل له امتحان استتابة أقول له ارجع عن غيك ارجع عن هذا الباطل وربما بعض الفقهاء يقول لك نحبسه يوم واثنين وثلاثة ونعرض عليه كل يوم انه يرجع حتى يرجع فكون ارتد او اعلن ردته لا نحكم عليه بالردة حتى نستتيبه فكيف اذا كان هو يريد ان يرجع اقول له لا مالكش رجعة لا له رجعة يتوب الى الله عز وجل بشرط ان تكون توبته صادقة وأن تكون لله خالصة وأن تكون توبة نصوحة ما تكونش مجرد توبة أمام الناس بيضحك بها على الناس لأن التوبة النافعة هي التوبة الخالصة لله عز وجل معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، عندي سؤال في الحجامة شيخ آه، فيما يخص الحجامة هل آه، يعني عندها أوقات آه، خاصة بها هل عندها أيام خاصة بها وأوقات يعني بارك الله فيك يعني علما أن يعني يعني قد آه، لاحظنا وسمحنا يعني من بعض المشايخ لا أنا مش آه، مش- مش مستوعب الكلام كويس بارك الله فيك آه، شيخ سألتك عن الحجامة عن الحجامة هل لها الحجامة.
أيام خاصة يعني نعم وعلما ان حديث 17 و19 و21 يوم يعني الله اعلم يعني سمعنا من عند الشيخ مصطفى العدوي انه ضعيف و... ونرجو نرجو الافاده ان شاء الله نعم
شكرا بارك الله فيك بارك الله الحجامة من الأدوية المجربة مع كانت معلومة ومعروفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها فكان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومدحها أو مدحه إياها ثم استعمال لها النبي احتجم صلى الله عليه وسلم كان دليلا على المشروعية لكن الحجامة زي الزواج ما كان معلوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصار الزواج في الإسلام سنة للنبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأن البعض بيعتقد أنها آه، شيء مباح كثير من المباحات أقرها شرعنا هي مباح نعم وكثير من المباحات أقرها شرعنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم آه، صح عنه أنه قال إنما الشفاء في ثلاثة وذكر منها شرطة محجم شرطة المحجم فيها شفاء بفضل الله عز وجل أما حديث الحجامة يوم 21 و- أو يوم آه، الأيام القمرية أو نحو هذا فهذه أحاديث لا تصح والله أعلم الحجامة مجربة الحجامة كثير من الأطباء المسلمين المعتبرين يعتبرونها مطلوب في الحجامة أنها يعني ي- يقوم بها طبيب أو يقوم بها إنسان عنده خبرات ما يقومش بها إنسان لا خبرة له عنده خبرات بمواضع الألم ومواضع الشفاء في الجسم عنده خبرات بكيف كيف يستخدم الموس و- ونحو ذلك في إخراج الدماء هذا صاحب الخبرة مفيد عديم الخبرة يضر فلا بد أن نراعي هذا أيضا في الحجامة والله أعلم معنا اتصال أخونا محمد السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ نحبكم في الله أحبكم الله الذي أحببتم الله الله يبارك فيك أريد أن أسألك يا شيخ عن آه، حجاب حجاب المرأة نعم الشرعي بالنسبة للنقاب هل هو آه، ضروري أم لا النقاب أقصد هنا في الجزائر النقاب النقاب من حجاب المرأة النقاب ستر الوجه من حجاب المرأة لكن أهل العلم يختلفون في ستر الوجه والكفين على قولين القول الأول بأنه واجب كل الجسم واجب بما فيه الوجه والكفين القول الثاني أنه مندوب ومستحب ومسنون وهو هيئة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم القول الأول الوجوب القول الثاني الاستحباب لكن على القولين ستر الوجه مشروع ستر الوجه من الدين ستر الوجه دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية لكن الخلاف يا أخي محمد في قضية هل هذا الستر على الوجوب ولا على الاستحباب يبقى نحن لا نناقص أصل, أصل المشروعية المشروعية موجودة كونه من الشرع هذا معلوم لكن نحن ناقش هل هو واجب هل هو فريضة هل من, من لم تغطي وجهها آثمة أم أنها ليست آثمة إذا سترت جميع بدنها عدا الوجه ولم يكن هناك فتنة هذا محل الخلاف لابد أن نضبط هذا ونعرفه وقد نرجح وجوب ستر الوجه وقد نرجح عدم الوجوب مع بقاء الاستحباب كما قلت لك القول الأول قول علماء الحديث وقول ال- آه، الأكثر الحنابلة القول الثاني قول جمهور الفقهاء المسألة الخلافية إذا عرفنا مناط الخلاف فيها آه، سيزول عنا كثير من خلافاتنا إذا حققنا الخلاف وحققنا المسألة وعرفنا مناط الخلاف السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
يا شيخ والله عندي سؤال تفضل
احنا طبعا ناس ارياف ومزارعين وكده يعني فطبعا في عمليه رهن الاراضي
مظبوط
عمليه رهن الاراضي يعني واحد يديك فدان مثلا مقابل 30000 جنيه
وياخد ارضك لحسابه
يعني انا مثلا واحد يجيني يقول لي انا محتاج فلوس وهتاخد فدان رهن يعطيني الفدان بعقد رهن وياخد ال 30000 جنيه لما يرجع لي الفلوس ياخد الارض بتاعته هذا لا يجوز هذا ليس رهنا مم.
ال- الرهن الحقيقي آه، ان آه، انني يعني الرهن الحقيقي حتى في القانون يا اخي بنسجل في حاجه اسمها الرهن الرسمي وفي حاجه اسمها الرهن الحيازي الرهن معناه انه يضمن لي سداد ديني ضامن لي سداد ديني يبقى انا هسلفك بس ما اعرفش انت هتسدد ولا لا امكانياتك ايه في السداد انا عايز شيء ضمان الضمان ده قد يكون وكيل او كفيل شخص يعني يكفلك ويضمنك وقد يكون الضمان رهن المطلوب في الرهن ان انا ما استغلوش لحسابي يعني الا في حاجتين بس لما يكون واحد اداني الدبه بتاعته اداني السياره بتاعته او اداني الدبه اللي هي حصان او حمار او جمل او نحو هذا الرسول قال ايه قال الظهر يركب بنفقته ما هو اداني حصان او حمار محتاج ياكل هو انا ها- هديك فلوس واخد حمارك ااكله لك ولا اخد الدبه بتاعتك ااكلها لك ما انا مطلوب ااكله لانه بقى عندي في الحاله دي ايه يقول لك اركبه مقابل ما بتاكله طب ما هيش دبه جاموسه او بقره هاكلها برضه لحسابك يقول لك لا خد لبنها مقابل ما بتاكلها لكن ارض زراعيه هاكلها ايه هاكل ايه واحد يقول لك طب انا هعطل الارض عن السم... عن الانتفاع بها اقول لك مفيش مانع تنتفع بالارض ازرعها مفيش مانع بس ازرعها بعقد مزارعه بينك وبين صاحبها كانك مستاجر او مزارع في الحاله ديت يبقى انت بذلت جهد ورميت بذر وتعاهدت وخدت محصول قسمته بينك وبين صاحب الارض لكن طول ما انا مديك فلوسي كدين عندك مالكش دعوه بالارض انا استفيد بيها ده ربا صريح ده ربا صريح ده كان بعض السلف لا يستحل الدائن أن يقف في ظل بيت المدين يعني أنا رايح أطالبك بالفلوس رايح لك بعد الظهر كده قرب العصر أطالبك بالفلوس الشمس حامية قوي فأني بنادي عليك وأنت في بيتك فوقفت في الظلة الظلة دي ظلة إيه؟ ظل بيتك كان بعض السلف يتحرج يقول لك اقف في ظل بيته يبقى خدت فايدة كأني خدت فايدة وصارت القاعدة عندنا صارت القاعدة عندنا كل قرض جر نفعا فهو ربا فاللي انتوا بتعملوه في القرى والريف ده يا أخي ليس رهنا وإنما هو رهن وربا الرهن الحقيقي هو إيه إنني أضمن مالي أضمن مالي أما هذه الصورة فأنا اديتك القرض وباخد عليه فايدة صحيح بشتغل في أرضك بس باخد الفايدة منها فايدة غلة الأرض باخدها لحسابي وهذا لا يجوز بارك الله فيكم أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا شيخ انا اريد ان اسالك سؤال سؤالين اتفضلي
السؤال الاول بالنسبه للقران قراءه القران في القبور وهل في صوره معينه او اي صوره ممكن ليس من السنة ليس من السنة ولا من الهدي قراءة القرآن في القبور وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على القبور وإنما استحسنها بعض المتأخرين من الفقهاء والعلماء بغير دليل معلوم بغير دليل نصي معلوم لكن السنة أن ندخل القبور فنتعظ ونعتبر وأن نسلم على أهل القبور فنقول السلام عليكم أهل القبور أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وندعو لهم ندعو لهم ما استطعنا لكن قراءة القرآن في القبور وعلى القبور ليس لها دليل خاص من السنة آه، استحسنها كثير من فقهاء المتأخرين قياسا على أدلة أخرى في وصول ثواب الأعمال إلى الميت والله أعلم سؤالك بالنسبه الثاني يا أخت.
للسؤال نعم بالنسبه للسؤال الثاني نعم آه، آه، في شخص توفى و- وما كانش ادى ب- بعد الزكاه هل ممكن آم، ايتاءها من الاموال اللي تركها الزكاة دين كديون البشر إذا مات الميت إذا مات المسلم وعليه زكاة وجب على الورثة إخراج الزكاة من تركته لأن حقوق الحقوق المتعر- المتعلقة بتركة المتوفى معروفة الحق الأول سداد الدين الذي عليه الحق اللي قبل ذلك تجهيز الميت نجهز الميت من ماله نسدد الديون التي عليه ودين الله أولى بالقضاء الزكاة دين الله يبقى دين الله هنا أولى بالقضاء ثم بعد ذلك ديون البشر ال... ثم بعد ذلك نخرج الوصية التي أوصى بها إن كان قد أوصى ثم بعد ذلك يقسم ماله على ورثته فهذا واجب على الورثة لا يحل لهم أن يأخذوا هذا المال قبل أن يسددوا الدين والزكاة دين لله عز وجل ودين الله أولى وأحق بالقضاء معي اتصال السلام عليكم
السلام عليكم اتفضلي يا أختي الله يبارك فيك عليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي عم عما إح- اختي ص- صار لها 16 سنه مريضه
نعم صار يحكوا لنا انها بدها عمليه واخر عمليه عملنا لها اياها آه، وقفت اجريها من تحت آه، نصف اللي تحت ربنا يعفو عنها فالدكاترة بيحكوا يعني لازم ما تصوم لأنه الحالة اللي عندها يعني لا تسمح لها بالصيام وهي بدها تصوم وإحنا يعني من المساكين يعني بدنا ندفع عنها مصاريف
إذا كان الأطباء قد قالوا إن الصيام يضرها لا يجوز لها أن تصوم إذا قال الأطباء الثقات إن الصيام يضرها ضررا بالغا يبقى لا يجوز لها أن تصوم وأنا بقول هذا الكلام لأن أنا كنت أسمع كنت أسمع برنامج طبي أسمع برنامج طبي يا ريت إخواننا يسمعوني آه، ال- ال- آه، الأطباء الثقات يقولون إن مرضى السكر الذين يتعاطون الأنسولين لا يجوز لهم أن يصوموا لا يجوز لهم أن يصوموا هذه ال- ال- البنت المسكينة المريضة اللي عملت أكثر من عملية وتعرضت لعجز في جسدها إذا قال الأطباء إن الصيام يضرها ضررا بالغا هنا نسمع لوصية الأطباء ونطعم عنها عن كل يوم مسكين الأخت تقول نحن مساكين لا نملك أن نطعم إذا كنتم لا تملكون الإطعام هو الإطعام بسيط مما تأكلون مما عندكم فإذا كنتم لا تستطيعون الإطعام فلا شيء عليكم يسقط تسقط الفدية عنكم للعجز والله سبحانه وتعالى يس- يسدد عنا وعنكم بارك الله فيك يا أختي أخونا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا ازيك يا أخي أحمد تفضل لا لا يخليك يا شيخنا انا حبيبك الله والله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني له لا حضرتك باذنك انا آه، ليا سؤال عن حضرتك بس مع بعتذر حضرتك بس تصبر عليا قليل كده ان شاء الله اتفضل آه، انا حضرتك شغال في مكتب تخليص جمركي نعم آه، مكتب التخليص بنخلص اجراءات السياره مقابل الاتفاق آه، مع الشركه ان احنا مثلا نخلص لك السياره ب 50 ريال ب 100 ريال على حسب انا شغال في السعوديه في في جمرك انا في السعوديه مكتب نعم.
تخليص فانا حضرتك المكتب المكتب ليه مدير مدير مكتب و- و- ومساعد يعتبر ليه وانا شغال في المكتب دوت جديد يعني ليه ليه مطلوب مني ان انا ما تخش في المطلوب عشان الكلام ده هي- هيخليه مش فاهم انت عايز ايه طيب ماشي انا آه، شغال في المكتب بدخل معلومات على الكمبيوتر فبيجي لنا بعض ال- ال- البضاعه هي حلال يعني البضاعه حلال والفواتير جوه حلال وكل حاجه حلال بس مثلا الجمرك بيمنعها ان هي تعدي عشان مثلا بيطلب منهم ان ان يكون ال- المنشا مكتوب حصر حصر يعني ما يحطوش مثلا ملصقات بحيث ما يبقاش غش تجاري ياخد البضاعه بعد كده يشيل الملصق وي- ويحط ملصق غيره فالمدير اللي معانا في المكتب بي- بعض بعض الشركات كده هو بيعديها بالفلوس يدفع فلوس للمعينين السعوديين اللي جوه يعدوا البضاعه دي بس الاغلبيه اغلبيه البضاعه عندنا سليمه مش سليمه فانا حكم عملي بقى انا انا بقى بشتغل هو لا يجوز طبعا لا يجوز أن يفعل هذا مديرك آه، ده- هذه رشاوى تدفع لموظف الجمارك ولو كان في تزييف أو تزوير أو ت- أو أو تغيير تغيير في شكل المنتج فهذا أيضا لا يجوز لأن هذا فيه خديعة وغرر ونوع من أنواع الغش آه، أنت إذا كنت تتعامل في هذا النوع نوع الغش ده يعني تعمل فيه فعملك لا يجوز وينبغي أن تترك هذا وتنكر هذا وتبحث عن غيره أما إذا كنت تعمل في السليم لأن كثير من معاملاتك بتكون سليمة ف- فعملك مباح وسليم وراتبك حلال إن شاء الله إذا كان يطرأ عليك أحيانا بعض الحالات اللي فيها غش أو فيها رشوة آه، وأنت لا تملك أن تمتنع آه، و- ولا تملك أن تنكر آه، يبقى هنا بننصحك انك تبحث عن العمل الاخر تظل في عملك وتبحث عن عمل أفضل عمل آخر مع كونك تتخلص من بعض راتبك بالصدقة حتى تطهر مالك من هذا الغل أو هذا الغش أو هذا الدغل الذي فرض عليك ولم تستطع إنكاره والله أعلم معنا اتصال معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ جمال مع معايا حضرتك نعم بارك الله فيك اشهد الله ان احبك في الله يا شيخ جمال أحبك الله الذي أحببتني له بارك الله فيكم الله يكرمك كنت عايز رأي حضرتك في التعامل مع الصندوق الاجتماعي هو حضرتك انا هاخد سيارة اجرة للعمل يعني نعم عن طريق الصندوق الاجتماعي انت عارف ان الصندوق ده بيقدم آه، قروض لل- لخدمة الشباب في الدولة يعني كده نعم انت هتاخد سيارة هتشتريها من خلال الصندوق من خلال الصندوق آه، هو الصندوق بيتعامل مع معارض او حاجة زي كده انت يعني.
هتشتريها من خلال الصندوق هتشتريها من المعرض هو ولا هي من- هي- هيقدم كارد لل خليك بس معايا هيقدم لي كارد ل- عن طريق المعرض هيقدم في لك معرض- قرض وانت تشتري من المعرض القرض ده بر- بفايدة 7% ولا فايدة قد ايه لا هي الفايده مش عارف قد ايه بس هي فايده بسيطه يعني تقريبا كده تعادل مصاريف اداريه للصندوق او حاجه زي كده يعني اذا كانت اذا كان اذا كان القرض بلا فائدة و- او او كانت مصاريف ادارية كما تقول فالقرض مباح وتشتري كما شئت إيه، لو كان القرض بفائدة يبقى القرض حرام وربا الحل اللي انا عايز أ- أ- انصح الصندوق الاجتماعي بيه وانصح حضرتك بيه ان بدل ما الصندوق يعطي قروض واحنا ساعات ب- يعني التخصص بتاعنا يصل الى درجة غيظ يعني بدل ما الصندوق يعطي قروض الصندوق عنده سبيلين السبيل الاول انه يبيع السيارة يعني يشتريها هو ويبيعها ويجيب فيها خصومات عالية زي ما هو عايز يجيبها بالجملة ويبيعها يبقى هنا استفاد وباع لك السيارة بسعر التقسيط او بسعر الاجل و- واعانك في ذلك يبقى دي حلال 100% آه، آه، آه، الصورة الثانية انه يشاركك في هذه السيارة يعني هو يشتريها لحسابه وأنت تعمل عليها وتكون الأرباح بينكما ودي برضو صورة صحيحة 100% لا لكن لو كان بيعطيك القرض بلا فائدة أو ببعض الرسوم الإدارية التي لا ترقى لمستوى الفائدة فالقرض حلال والقرض مباح أما إذا كان القرض بفائدة فهذا القرض حرام محرم والله أعلم أخونا حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخ اتفضل يا أخ حسن الحمد لله أنا, أنا أعمل كسائق لنقل بضائع من المغرب إلى السنغال نعم وموريتانيا بالن- بالنسبة لي الصلاة هل أقصر أم أصلي صلاة عادية؟
أنت بتصلي في الطريق
آه نعم في التاريخ وت- وتصلي في ال- نعمة كبيرة.
وتصلي في البلاد التي تصل إليها نعم أنت في هذه الحالة تقصر الصلاة
إيه، الله الله يخليك أم أما إذا لكن صليت يوميا أنا في الطريق يوميا في الطريق أما إذا صليت في بلدك اللي هي المغرب آه، ف- فإذا صليت في بلدك التي أنت مقيم فيها في آه، ستتم الصلاة الأمر الثاني إذا صليت في محل السفر في جماعة مع المسلمين في جماعة ستتم خلف الإمام لكن إذا صليت وحدك أو صليت إماما ستقصر الصلاة واضح يا حسن أم طه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ جمال بارك الله فيك كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب ان شاء الله والدتي م- ست كبيرة وهي عندها ال- عندها الكبد وعندها المرارة وعندها حساسية على صدرها فهي مش هتقدر تصوم شهر رمضان وعلى طول عيانة يعني ما بت... شوية تخف- تخفهم تلاقيها تصوم على يعافاك.
طول تاني لا لا تصوم لا تصوم يعني ما شهر رمضان تصومش لا رمضان ولا غيره طب ان شاء الله اخرج لها يعني اي حاجة عن كل يوم مسكين نطعم انا عن كل يوم افطر مسكين كل يوم مسكين ان شاء الله آه. آه ان شاء الله بارك الله فيك ام حمزة السلام عليكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شيخ بدي أسألك آه، إحنا آه، عمرنا بيت بال... وندمنا صار عندنا ديون كثير نعم فاضطر كان عن... آه، بنينا بيت عليكم آه، صار ديون علينا ديون نعم.
دينا على البيت نعم فكان لزوجي أرض باعها باعها بالأقساط قسط شهري فضل إن مبلغ عند اللي اشترى تقريبا حوالي 30 ألف دينار أردني فإحنا لسه علينا ديون واللي اشترى الأرض بقسط علينا قسط شهري في ناس بيحكوا لنا إنه عليكم زكاة فإحنا حبينا نتأكد إنه علينا زكاة ولا لا لا انتوا هتخصموا هتخصموا الديون اللي عليكم من من رأس المال يعني لو كان عندك 100000 او 30000 زي ما بتقولين وعليك منهم 10 او 20 زي ديون هتخصمي هذه الديون فإذا كان الباقي الباقي بعد خصم الديون إذا كان يبلغ نصابا ويحول عليه حول كامل هيكون عليكم زكاة لا يبلغ نصاب يبقى لا زكاة عليكم حتى لو انه لساته مش سادة ما هو انت هنحس- هنخصم الديون التي سددت والتي لم تسدد
لا يعني مثلا الاقساط ما هي يعني مش عارفه يعني طب انا مش انا مالك بتكلم على المال اللي تحت ايديكم
لا انا مش مالك المصاري مع الزلمه ده قصد ما فيش ما... يعني المال دين لكم على المشتري ولك وعليكم ديون مش كده ايوه نخصم هذا من ذاك ونشوف ال... ال... ال... ال... ال... ال... الباقي قد ايه يعني يعني ديوننا اللي لنا بره اللي هي هتيجي مضمونه ع- اول كل شهر او او في كل قسط معلوم ده دين ليا بره والدين اللي عليا ده دين عليا اخصم الدين اللي عليا من الدين اللي ليا يبقى الباقي الباقي ده ملكي ملكي وطالما بيجيني على أقساط منتظمة إذا بلغ نصابا علي أنني أزكيه أما إذا لم يبلغ نصابا يبقى لا, لا زكاة فيه زكاة الديون يا إخوان زكاة الديون إن كان ليا ديون بره ليا فلوس عند الناس هذا تحسب في نصاب الزكاة طالما أنها ديون حالة حالة يعني إيه؟ يعني تحل اليوم تحل غدا تحل بعد غد أو ديون منتظمة السداد أما الدين الميت الذي لا أضمن سداده ولا أتوقع سداده هذا يخصم من وعاء الزكاة لا يزكى عليه إلا إذا جاء الدين اللي عليا بخصمه أيضا من وعاء زكاتي يبقى أخصم الديون اللي عليا وأحسب الديون اللي ليا الفرق بين ما ليا وما عليا يبقى ده وعاء الزكاة بتاعي إن بلغ نصابا علي الزكاة حتى لو كان يأتيني الدين اللي بي- بيأتيني بيأتيني في أقساط معلومة برضو علي الزكاة لأن ده مالي هذا مالي وقد بعت الأرض وهذا ثمنها والله أعلم أم مازن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك يا ربنا بنت يسدد خطاكم يا رب على طريق الحق ربنا يبارك فيك آه، فضيلة الشيخ معاذ كان ليا ثلاث أسئلة اتفضلي آه، أول سؤال كنت عايزة أعرف آه، لمن هم لس- آه، من هم المستحقين لز- لزكاة المال آه، تاني سؤال كنت عايزة أعرف لو أنا عايزة أطلع يعني إفطار صايم لو عايزة أطلع من الحبوب إيه المقدار اللي طلعه من الحبوب ل- للفطار الإفطار صائم أو آه، وال...
لا إفطار صائم ولا فدية لا إفطار إفطار متطوع يعني أي حاجة أي قدر تطلعيه اه طب وال طب وال... ولو لو فلوس عايزه اطلع فلوس ايه المقدار برضه من الفلوس؟
برضو الفلوس يا إما تبقى صدقات وزكوات يا إما تبقى إفطار صائم نقول للناس خدوا هاتوا هكذا يعني أصل الفلوس مش مش هضمن إنها تبقى إفطار صائم الفلوس هتبقى صدقة ممكن يروح بقى يشتري بيها ملابس يدفع بيها إيجار بيته هو حر لكن عايز إفطار صائم يبقى أتحرى الإفطار واخده بالك آه، نصاب الز- آه، آه، آه، الأصناف المستحقة للزكاة يا أختي معروفة الأصناف الثمانية على رأسهم الفقراء والمساكين في قول ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية طبعا فيهم أصناف مش مشهورة العاملين عليها إيه، غالبا النهاردة في جزء كبير ممن يعملون في هذه في هذا النطاق يتقاضون رواتب قد تكون من الزكاة وقد لا تكون من الزكاة آه، الغارمين اللي هم غرموا في الديون أو أو في الصلح أو نحو هذا في سبيل الله إيه؟ اللي هو الجهاد في سبيل الله وما قاربه وما كان في الدعوة إلى الله عز وجل يعني مجالات قد تكون فيها إشكالية لكن المجال الذي لا خلاف فيه عليه والمجال الذي يطرح علينا دائما أبدا هو الفقراء الواجب علينا أن نرعاهم وأن نكفلهم ويلحق بهم يلحق بهم المساكين بارك الله فيك يا أم مازن أم أحمد السلام عليكم ازيك يا دكتور بارك الله فيك أنا حضرتك طيب وحضرتك لو طيبة سمحت انا عملت عمره انا وبنتي واول ما جينا للميقات آه، اذنت انا وهي احنا منتقبات يعني فاذنت انا وهي من الميقات لحد ما رحنا السكن أذنتوا إزاي نعم أذنتوا للصلاة عملت الخمار بال... بال... يعني بال... بالعكس خليت الطرحه بتا... البيشه بتاعته هي اللي نازله على وشي أذلت يا اذلت اه آه فلحد ما رحنا ال- الفندق وحطينا حاجتنا ورحنا ال- الحرم وكله و- وابتدينا العمره وبعد ما خلصت الطواف قلت لبنتي ايه يلا بقى ايه نعدل النقاب نلبسه بالعدل فلبست النقاب ورحنا شربنا من زمزم ودخلنا الصفا والمروه واحنا بنسعى بنتي شافت ناس لسه سادلين راحت اسدلت وانا س- فضلت انا بالنقاب بتاعي لحد كده كام شوط ورحت ايه منزله البيشه وانا لابسه النقاب برضو فهل ال- يعني ان انا فكيت الاسدال بت- سدلان النقاب انت ده لبست قبل- النقاب انت لبست النقاب وانت محرمه أي لا انا سدلته وانا بحرم من ابيار علي ما هو ما هو- هو انت هتدنك محرمه لحد ما تخلصي السعي ايوه لا ما هو انا بقى احنا انا بقى أنا ز- يعني لبسناه بالعدل وعنا السدل بتاع لبسناه بالعدل بعد ما خلصنا طواف في الكعبه واحنا ما هو رايحين بقى الطواف بالكعبه ليس العمره لم تنتهي ما انا ما انا عارفه حضرتك يعني أنا دلوقتي انا عليا اسم ان انا عملت انت كده.
اخطاتي وصححت الخطا يعني كده خلاص مش كده انا اه انا واحنا بقى بنسعى هي بنتي اللي شافت اخطاتي السدلة، راحت وصححتي معادله راحت عاملاه تاني لا شيء عليك اه و- وبرضه قبل كده في العمرتين اللي فاتوا والحج عملت نفس الحركه إذا- بس إذا- ما ما ما- ما عدلتهاش إذا أخطأت ثم نصحت فعدلتي يبقى لا شيء عليك طب واللي لكن مع- إذا, واللي- واللي لكن عملت إذا الفرضين كنت لكن إذا كنت لبستي النقاب وأنت محرمة بهذه في في عمرة تانية قبل كده برضه هن- هن- هنشوف هل هذا سبب الجهل بالحكم ولا سببه إيه, إيه؟ وتاخد الفتوى إذا كان جهلا بالحكم ممكن يقول يعرف عن أمتي الخطأ والنسيان ويدخل في ذلك الجهل ونحو ذلك أو البعض الآخر ممكن يفتيكي بأن عليكي عليك فدية وانا انصحك بانك تطلعي الفدية الان من باب الاحتياط والفدية اما ذبح شاه واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين فالفدية سهلة ومقدور عليها عشان ما تتشككيش فيما ان عق- عق- عقدت من عمرة قبل ذلك اما في العمرة الاخيرة طالما صلحتي وصححتي فلا شيء عليك معنا اتصال ابو بكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو كمان زي حالك بارك الله فيك
بحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني له والله ما بسأل حضرتك بس أنا شفتها دلوقتي مكتوب تحت المفتي مفتي الدار المصرية يبيح للاعبات في الأولمبياد في لندن بالإفطار
طب ما هو أنت تسأل المفتي بتسألني أنا ليه فرد لنا عليها يا شيخ الله يكرمك ال- المفتي لما يبيح للاعبين واللاعبات الإفطار هو يعتمد علة السفر مش عشان بيلعبهم ولا عشان هم في لندن ولا عشان هم لعيبة في حاجة اسمها ان المسافر يحل له الفطر او ي- يشرع له الفطر يجوز له الفطر فالمفتي لما اباح للعيبة الكورة او لاعبات معينين او لاعبين معينين الافطار لانهم بيلعبوا في لندن او بيلعبوا في غانا او بيلعبوا في مش عارف فين هذه موجهة مبنية على اعتبار ان هذا سفر والمسافر له ان يفطر آه، المسألة الثانية طب الأولى له أنه يفطر ولا الأولى أنه يصوم هذه مسألة أخرى عند الفقهاء لكن تخريج المفتي لها تخريج شرعي على اعتبار أن هذا سفر والمسافر يجوز له أن يفطر أو يباح له أن يفطر وربما البعض يقول الأولى له أن يفطر لكن بتبقى قضية هو السفر ده سفر إيه هو سفر طاعة ولا سفر معصية ولا سفر مباح ولا سفر آه، يعني إيه، إيه، دي اللي قد تثير عندنا بعض الإشكاليات لكن أنا لا أعترض على الفتوى أنا لا أملك أن أعترض على الفتوى وإن اعترضت عن كونها موجهة للاعبات قد ينكر على اللاعبات في أشياء أخر من زي أو لبس أو نحو ذلك لكن توجيه الفتوى بأن المسافر له الفطر نعم المسافر له أن يفطر المسافر له أن يفطر هذا والله أعلم معنا اتصال أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ليا سؤال يا عم الشيخ اتفضلي
أنا م- آه مرافقة لزوجي في السعودية بأولادي معايا أربع أولاد وليا أمي وأبويا مسنين في مصر محتاجين الرعاية وكده فأنا ما بق- يعني ب- بصلهم بالهدية والاتصال فأنا حاسة إن أنا عقاهم ما ليه- ما- ما- امال مين بيرعاهم في غيابك آه، أختي بس يعني مش مش قوي ما بترعاهمش ب- يعني في في بمرور بال- في في في مصر من يرعاهم غيرك يعني في في مصر اه طيب يعني انت تصليهم بالاتصال وبالهدايا وبالمال ربنا أكتر- لا مفيش مال الهدية والاتصال ماشي باللي تقدري عليه ربنا يبارك فيكي فهل ده بالنسبة لي أنا كده عقر لا يعني انت مش عاقه بس ك- كتري كتري من الصله شويه الاتصالات تبقى اكتر التواصل يبقى اكتر الهدايا تبقى محتاجين اكتر الرعاية أكتر من الاتصال معلش ما هو انت انت ممنوعه من الرعايه لانك مسافره انت ممنوعه انت مش انت مش مسافره بمزاجك واخده بالك لو تقدري تقعدي معاهم اقعدي معاهم مفيش اشكاليه لكن هل الشرع يقول لك اقعدي وسيبي زوجك واولادك طالما في بديل بيرعاهم من اخواتك وانت مسافره لظروف عمل زوجك يبقى يبقى ليس واجبك الرعاية اليومية لكن واجبك رعاية أخرى رعاية من نوع تاني الرعاية من نوع تاني انك تصليها بالمال تصليهم بالهدايا بقدر استطاعتك والله أعلم معنا اتصال الأخت شيماء السلام عليكم شيماء السلام عليكم آمة الله السلام عليكم السلام عليكم الأخت آمة الله
الأخت أمة الله الو أيوة اتفضلي يا أختي
سلام انا ام محمد مش امه الله أم محمد اتفضلي يا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتوا النبي يا شيخ في سؤالين كده اسال قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول اسألي الله بقى سؤالك الأول اتفضلي
السؤال الاول آه، ابني متوفي من ربنا شهر اثنين ربنا يغفر له ويرحمه اتفضلي بس كان مقتول يعني كان ليها واحد عند واحد فلوس بيطالبوا بيها راح قتله اه
وراح هو مطلعني عمره انا وابوه يعني ابوه مش عايش معانا وت- وقال لي لازم تطلعي عمره موت النبي واخر حاجه بيني وبينه يعني كلام قال لي لازم تطلعي ايوه
آه، يعني دفنته ال- السبت آه، طلعت العمره الحج
طب ايه السؤال بقى يا أم محمد
السؤال انا عايزه يعني اطمن على ابني يعني اول ما شفته في اخر مره هو يعني كلام ازاي ما عملت زي الامهات ابنك الثانيه وكده ابنك قتل ظلما ابنك ابنك قتل مظلوما فاطمئني عليه واكثري له من الدعاء بالرحمة والمغفرة ورب العزة يثبت قلبك ويملأ قلبك بالسكينة والرضا ويصبرك لكن ابنك على خير ان شاء الله نرجو له الخير بارك الله فيك معنا اتصال الاخت فاتن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اخت فاتن انتوا عندكم زوجي عنده آه، قطعة أرض نعم
يريد بيعها والمشتري والمشتري
ما توطي وطي التلفزيون يا اخت فاتن عشان اسمعك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطي التلفزيون يا اخي الله يكرمك سهلة آه، أنا صاحب أرض آه، أنا صاحب أرض آه، وسأبيعها لأحد آه، الأشخاص في تونس نعم لكن آه، آه، طلب مني أن أعطيه آه، وعد بيع كي كي يتمكن من أخذ قرض آه، من البنك بياخذ قرض من البنك هل هل يجوز لي أن أعطيه ال- هذا الوعد البيع أم لا؟
الوعد ده مكتوب ولا ايه
نعم الوعد هذا مكتوب ولا وعد شفوي مكتوب له وعد مكتوب ليتسلم قرض من البنك آه.
ليشتري هذا القطعة العرض لا انا لا انصحك بهذا يجوز لي أنا لا أنصحك بهذا طالما هو لا مال له لا مال له إلا أن يقترض لأجل هذه الأرض وأنت ستكون ستكون آه، سببا في هذا القرض الربوي فأنا لا أنصح بهذا بارك الله فيك بارك الله فيك الأخ عبد المنعم السلام عليكم عليكم السلام
اتفضل يا عبد المنعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
بقول لحضرتك يا شيخ أنا م- مأجر قوافير رجالي في القاهرة
وطي التلفزيون يا عبد المنعم وكلمني من التليفون مأجر كنت آه، مؤجر كوافير رجالي وبعدين فأنا شغال فيه فمعظم حياتي يعني فتلة وكده و ف- اللحية والفتلة ومش عارف ايه قال لي فتلة حلال
اه وبعدين حلقة الدقن حرام وبعدين حلقة الدقن حرام وحلقة الشعر حرام إلا قصتين اتنين بس يا إما بالموس يا إما بزيرو لا لا لما حلاق تيجي يحرجني يقول لي مش مشكلة بس الشعر الزيادة ده هتجمد قدام مراتي إزاي؟
هي بص يا عبد بص يا عبد المنعم ال- مهنة الحلاق حلال ليست حراما لكن في بعض الأشياء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم منها مثلا القزع القزع ده سامع صوتين مش مش اسمعني بس اسمعني أنا بقى سيبك من اللي انت سمعته واللي انت بتقوله القزع ده عامل زي ايه اللي بيحلق من هنا ويسيب هنا ده اسمه القزع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نهى عن وصل الشعر الواصلة والمستوصلة كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى فحالق اللحى لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحف الشارب فاللي بيدلدل شاربه ده برضه مخالف لنهي النبي أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مهنة الحلاق مهنة صحيحة سليمة لكن يراعي يراعي ما حرمه الله ورسوله فلا يفعله لا يرتكبه استخدام الفتلة هل يجوز أو لا يجوز إذا كان بعيد عن اللحية يعني واحد بيشيل شعر الأذن مثلا أو نحو هذا لا بأس شعر طالع في الأذن أو في الأنف أو هذا لا بأس به لكن القضية مش كون الآلة فتلة أو الآلة موس أو الآلة مكنة أو مقص القضية قضية هل أنا بتعاطى شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوافقه هي دي القضية اللي ينبغي علينا كلنا ان احنا نعتبرها سواء كنا احنا اللي بنحلق او بنروح للحلاق بيحلق لنا لان الآثم الأول في حلق اللحية هو أنا أنا أنا اللي رحت قلت الحلاق احلق لي لحيتي أنا الآثم نمرة واحد أنا العاصي نمرة واحد هنا العاصي نمرة اثنين اللي شاركني في الجريمة اللي شاركني في الحلاقة وطبعا أنا سميتها جريمة لأنها مخالفة مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم تأولناه أو خالفناه أقول كيف سنلقاه على الحوض كيف سنقابله على الحوض حتى بهيئتنا اللي هي اللي هو ينكرها ولا يرضاها كيف سنلقاه نقول له اصل انت لما قلت لنا كده قلنا اسمع من هنا وفوت من هنا او قلنا حرف واول لا يجوز يا اخواني لا يجوز وانا اقول ان اللحيه هي هيئه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيشوف النبي في المنام يسال نفسه هو ملتحي ولا لا بلحيه عظيمه ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحيه عظيمه فهي هيئته الامر الثاني امر بها امر المؤمنين بها قال اعفوا اللحى وفروا اللحى اتركوا اللحى او كما قال صلى الله عليه وسلم وامر بحف الشوارب حفوا جزوا قصوا الشوارب ها دي اوامر نبويه ونواهي نبويه ينبغي ان احنا ايه ان احنا نقول سمعنا واطعنا سمعا وطاعة سيدي يا رسول الله انت مبلغ عن الله نحن نسمع ونطيع لله عز وجل يبقى ما اقولش ان المهنة حرام أو لا قد يدخل فيها بعض المخالفات نحاول ان احنا نحذر هذه المخالفات طب الحلاق المسكين ده اكل عيشه هيعمل ايه والله انا عندي لاخواننا الحلاقين بعض النصائح منها مثلا ايه علق لوحات في في المحل إيه؟ علق لوحات في المحل تشير الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه نمرة واحد نمرة اتنين حاول الا تفعل انت المعصية بيدك يعني لو كان عندك شاب هو اللي بيحلق اللحية أو نحو هذا وأنت لا تفعل هذا أخف من أنك تشارك فيها بيدك مع أن برضو أنت بتشارك فيها في محلك وفي مكانك لكن أنا بتكلم عن معصية أخف من معصية وذنب أخف من ذنب أما إن كنت واثقا في الله وفي رزقه فامتنع عن المحرمات مطلقا ولا تقل طب خلاص هبطل المهنة بعض الحلاقين يقول لي هبطل المهنة وأنا لو ما حلقتش اللحية محدش هيجيلي لا يا أخي هيجولك هيجولك رزقك سيأتيك إلى عندك سيطرق عليك بابك إن شاء الله والله أعلم معنا اتصال أمة الله السلام عليكم
حضرتك عندي سؤال هو محرج شوية بس معلش واضح ان الاتصالات فيها مشكلة السلام عليكم أيوة وعليكم السلام اتفضلي يا اخت لو سمحت حضرتك أنا ليا أخت بس من الأب كانت مخطوبة وبعدين حصل حاجة يعني مع خطيبها وبعدين سابته وبعدين سابته وجوزت على طول اتجوزت واحد تاني وبعدين بعد مرور شهر تقريبا آه، اتضح ان هي حامل فراحت للدكتور وكده فقال لها انت حامل آه، في 45 يوم يعني حامل قبل ال- آه، قبل الجواز ف- فاتضح لها يعني ان هي حامل من خطيبها اللي هو كان آه، قبل قبل قبل جوزها فهي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه وراحت لدكاتره تانيين آه، سبعه قالوا لها لا آه، ده حمل من آه، من جوزك اللي هو حاليا فهي مش عارفه تعمل ايه يعني هي تزوجت بقالها قد ايه آه، متجوزه بقالها قد ايه؟
اه آه، ست شهور تقريبا متجوزة بقالها ست شهور اه الحمل عمره قد ايه ما هو اول دكتور كان شافها آه، كان سيبك من الدكاترة، سيبك- تقريباً شهر سيبك من الدكاترة.
وقتها 45 يوم سيبك من الدكاترة طبعا هو انا عايز انا عايز اشير لامرين الامر الاول الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينفى هذا الولد من زوجها الا اذا نفاه الزوج نمرة واحد الولد للفراش وللعاهر الحجر ويثبت نسب هذا الولد لزوج هذه ال- الاخت إيه؟
طب ما- اسمعيني آه، هو اسمعيني حضرتك- للاخر اسمعيني هو للاخر حضرتك بعد اذن حضرتك هو حصل حاجة اصلا مع خطيبها بس عشان تكون الصورة واضحة لان هي دلوقتي اسمعيني للاخر انا فهمت سؤالك ومش عايزك تتكلم اكتر من كده يبقى نمره واحد الولد للفراش ولا ينتفى هذا الولد من من من الزوج الا اذا نفاه الزوج نمره اثنين آه، آه، الزواج نفسه ال- ال- ال- ال- اللي هي يعني آه، آه، امراه آه، آه، مدخول بها في في في عمليه زنا في عمليه زنا هي خدعه الزوج هذه خديعة للزوج وهذا لا يجوز وهذا حرام و- والزوج إذا كان الزوج يعني تزوجها على أنها طيب ممكن يغر في هذا لكن لو كان تزوجها على أنها بكر كيف غر في هذا الحقيقة مسألة يعني أنا لا أملك أن أفصل فيها ب- في فتوى تلفزيونية لا أملك هذا لكن أنا ك- آه، آه، فتوايا فيها آه، تحذير وتوبيخ و- وإن إحنا يعني لا نستحل هذه الأشياء المحرمة يعني معلوم ان المرأة المزوجة بتعتد يا اخوان المرأة المتزوجة لما بتطلق او جوزها بيموت عنها بتعتد عشان ما تخشش على راجل تاني بزواج وفي اختلاط انساب لكن واضح ان هذا اغفل عند اختك واغفل عندكم ولم تهتموا بي ولم تعبأوا بي ان كنتم تعلمون وان كنتم لا تعلمون فتتحمل اثم ووزر عظيم لكن القضية الثانية قضية زواجها هل يصح أو لا يصح الزواج الزواج إذا استوفى أركان وشروطه فهو زواج صحيح لكن غر الزوج تعرض الزوج لغر- ولد له ولد ست شهور وهي الآن حامل يبقى الولد له ما ما نروحش ما نروحش بقى نستفتي الدكاترة نقول له عمر الجنين قد إيه ومش ع- ده بتقولي متجوزة من ست شهور والست شهور كفيلة بأنها تجعل الحمل من الزوج الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وسيدنا علي بن أبي طالب قال إن أقل مدة للحمل ستة أشهر لما نظر في قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قول الله تعالى وفصاله في عامين الفطام في عامين والحمل والفطام في 30 شهر يبقى نطرح ال 30 شهر نطرح منهم عامين يبقى في ستة أشهر فهنا نثبت الحمل للزوج لصاحب الفراش إلا إن هو ينتفي إن هو نفسه يقول هذا ليس ولدي يشك فيها في سلوكها أو نحو هذا ويتخذ الإجراءات بتاعة نفي النسب واللعان هذه مسألة أخرى لكن آه، فتوايا يا أخوانا تحذر تحذر المخطوبة المخطوبة اللي رايحة جاية مع جو- مع خطيبها هو خطيبها دي بالنسبة لها إيه لا شيء أجنبي أجنبي إحنا بنستبيح للخاطب إنه يختلي بالمخطوبة ونستبيح للمخطوبة إنها تخرج معاه ما هو مشكلتنا إن إحنا لما نستبيح لبنتنا إنها تخرج مع كل من هب ودب بتخرج مع الأجانب مع الرجال الغرب فلما يجي خطيبها نقول له لا ما تخرجش معاها إذا كان إحنا بنسمح لها تخرج مع أي حد ده سلوك كله مخالف لشرع الله عز وجل لأن ال... أي حد أجنبي والخاطب أجنبي برضه مسألة إنها أن كيف خلا بها وكيف وقع زنا بها وجمعها احنا اعطينا هذه الفرص احنا كأسر اعطينا هذه الفرص بناتنا تساهلنا والرجال تساهلوا وال- والأسر تساهلت وهذا أمر خطير ينبغي أن نعتصم بالحق عايزين عن- يا إخواننا بلاش الدين يبقى عندنا نخوة يبقى عندنا غيرة إذا كانت الحيوانات بتغار الحيوانات تغار على على الأزواج تجد السبع مع اللبوة يغار فكيف نحن يعني تنعدم عندنا الغيرة ويزول من عندنا الحياء فضلا عن الدين الذي يهذب السلوك ويحلينا بالأخلاق الفاضلة آه، أنا أنا قلت هذا الكلام ولا أريد أن أقول أكثر من هذا نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية ونسأل الله لنا ولها ولكل المسلمين الستر إنه ولي ذلك والقادر عليه معنا اتصال أم خديجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه أيوة سمحتي فضيلة الشيخ آه أنا ليا سؤالين السؤال الأول ما حكم ال- يعني لما يكون حد بيدعي ان اللي هو الدعاء بت- اللي الرسول قال عليه آه اللهم احيني اذا ما كانت الحياه خيرا لي وامتني اذا ما كانت ال- الم- اذا ما كانت واضح الموت واضح خيرا لي آه ده سؤالي السؤال الثاني حكم ايه بقى في حكم ايه في الدعاء
هل ده يجوز ولا مش يجوز يجوز طبعا اذا كان دعاء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دعاء أخ- علمنا اياه رسول الله يعني مفيش مشكله ان هو يتقال حتى لو مفيش مرض او في اي سبب انا بقول اللهم احيني اذا كانت الحياة خيرا لي يعني لو حياتي هتبقى شر وتوديني في داهية لا مش عايزها وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي لو حياتي هتوديني للفتن والضلالات والكفر والشرك يبقى الوفاة خير لي مفيش في أد- اي مشكلة انا لا أط- لا ادعو بالموت لكن انا ادعو بترك الفتن والبعد عن الفتن والضلالات طيب لو سمحت بس هو يعني هي اللي بتقوله بتقوله زي شيء من نوع من انواع اليأس من يعني من لا لا يجوز تمني الموت ولا الدعاء بالموت إلا على هذه الصورة الصورة ديت بقول احيني ما كانت الحياة خيرا لي يعني طب قلت احيني بشرط وتوفني بشرط إذا كانت الوفاة خيرا لي أنا أطلب الخير لو سمحت فضيلة- السؤال التاني ان شاء الله آه، حكم زيارة المرأة للقبر يعني مثلا واحدة بتروح تزور قبر والدتها وبتقعد تتكلم معاها هي مش بتعمل اي مخالفات غير ان هي بتقعد تتكلم معاها فهل ده يجوز ولا لا يجوز يعني إذا كانت بتقول بتسلم على أهل القبور لا بأس لكن مجرد بقى انها تقعد تفضفض له يا ابويا يا يا يا, يا اخويا ده حصل كذا هذا يعني لا يفعله العقلاء لان الميت لا يتفاعل معنا في الاحاديث اليوميه يعني هو لا يجوز شرعا انها تروح ت- يعني تزور القبر هي زيارة القبر مختلف عليها شرعا بالنسبة للنساء فالراجح عندي أنها تجوز بدون بدون فتن وبدون مخالفات فهذه الصورة هل هي من المخالفات أنا أرى أنها من المخالفات أنها تروح تحكي وتفضفض للميت آه، كما قلنا هذا ليس من ليس من الهدي ولا السنة في ممكن شيء بعد اذن حضرتك بس عشان كان انا محتاجة بس نمرة حضرتك لامر شخصي إذا كان ممكن بعد الحلقة بنصف ساعة أو بساعة تاخد النمرة من الكنترول ان شاء الله إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معانا اتصالات أم عبد الرحمن السلام عليكم كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيبة كل اللي عاملين بخير يا رب ربنا يبارك محمد فيكي حسن ربنا يديك الصحة يبارك لنا فيكم ربنا يكرمك آه كنت سألت حضرتك قبل كده ان اختي كانت متزوجة من ابن عمها وانجبت بنت فزوجها التاني مش عايزها تزورها في بيتها فهو وافق احنا حاولنا معاه فوافق ان هي تزورها في بيت والدتها هل كده يبقى عليها وزر برضك هي لا.
نفسيتها تعبانة من الموضوع ده لا تزور بنتها وتراعي بنتها بس عند والدتها مش منطق ماشي ماشي عند والدتها كلام كويس هو مش عايزها تروح بيت طليقها الأولاني بيغار عليها لا هي بنتها عايزه تجيلها بيتها هو مش موافق حكايه يعني تجيلها بيتها والله إيه إيه ده حل حل كويس حل وسط ده حل وسط لكن وزر عليها ما فيش وزر عليها لكن الوزر لكن ينصح الزوج هذا أيضا أنه يسمح للبنت أنها تتواصل مع أمها لا هو س- هو سامح الحمد لله بس في بيت والدتها الف بيتي لعنه في بيت والدتها النهاردة بعد كده يبقى تجيلها بيتها إن شاء الله ماشي ما هو س- ناخده ناخده خطوة خطوة ما هو مش موافق بيحصل مشاكل يعني ما هو لو وافق عند ما هو وافق على عند وافق على عند والدتها والدتها- ايوه إن شاء الله يوافق على الباقي ماشي و- يعني وما- كده مفيش وزر عليها ولا مفيش وزر عليها وإن شاء الله نحاول ما تبقاش في مشاكل يعني هو الزوج إيه اللي بيخليه يعمل كده أكيد في مشاكل بتحصل بيحصل اه فنحاول نمنع المشاكل ماشي بارك الله فيك كريم سلام ورحمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ حضرتك انا عندي مشكله مع زوجتي
وطي التلفزيون
لو سمحت حضرتك انا معايا يعني مشكله مع زوجتي وحضرتك والدها مش راضي يديها لي وهي عايزه ترجع ليا فنعمل ايه؟ فانا مش عارف اعمل ايه بجد لا مش يعني هي هي راحت راحت عند والدها وقاعدة عند والدها يعني كانت غضبانة منك وكانت ماشية وانت كنت طاردها وموديها هي انا دلوقتي- ما طلبتهاش هي حضرتك ايا كان ايا كان السبب الساعه 6 اسمعني بس حاصله ايه بعض المشاكل من غير ما كده تحكي الحكاية من غير ما تحكي الحمد لله يعني على قد يا عم اسمعنا الله يكرمك من غير ما تحكي الحكاية انا بقول اما انت كنت مشيتها وهي اللي مشيت م- مش عايز اخش في التفاصيل آه، فاذا كان في خلل الاول الحمد لله مع الوقت اتصفيتم هي عايزة ترجع ابوها مش عايز يرجعها نشوف ابوها عايز ايه نروح نقعد مع ابوها يمكن ابوها عايز يشترط عليك شوية شروط يقول لك مثلا انت بتزعلها بتغضبها ما هو اكيد هو جوزك وهي مازالت زوجتك بس كونه مش عايز يرجعها دلوقتي اكيد في اسباب اكيد في تجاوزات منك عايز اقول لك بلاش التجاوزات دي فانت تروح وتراضي الراجل زي ما عرفت تراضي زوجتك سواء بالاتصال التليفوني او بغيره تحاول تراضي ابوها لان ابوها ده وليها المسؤول عنها المفروض انت المسؤول عنها نمره واحد بس لما انت نمره واحد بتزعلها هيبقى لها مين تاني غير ابوها فانا بقول لك روح اقعد مع ابوها راجل لراجل راضيه قول له اللي انت عايزه يا عم الحاج ايه وان شاء الله مع هذا الرضا تعود الحياة صافية كما كانت معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فحم السلام عليكم وعليكم مولانا، أنا السلام ورحمة الله.
تجارة وعايز اعرف يعني الصورة اللي حضرتك عامل فيها هل فيها شبهة او فيها حاجة اي صورة
التجارة بالاجل يعني التجارة بالبيع بالتقسيط يعني اه
مش الطريقة بتاع العملة دلوقتي ب- بنقول ان الحاجة دي كاش ب 1000 جنيه بالاقل ليها صدف بعد المؤجل ليها ربح ما هو انا مش بعد سامعك المؤجل.
كويس انا مش سامعك كويس نعم ليها ربح الست بعد المقدم آه، وبيتم التراضي على هذا البيع بص اللي انت بتعمله ده اسمه عروض اسمه عرض اه يعني اسمه ده- إيجاب.
يعني من ده بيع المراوحه اسمه يعني إيجاب.
أنا- انا خدت مثلا بيع المراوحه طب أنا بس عايزك إذا كان تسمعني، مثلاً عايزك تس- عايزك واحد يدفع تسمعني.
1000 جنيه دفع 100 جنيه بتاع الست ممكن تسمعني يا احمد انا عايزك ايه اما تيجي تبيع اولا هذه العروض اللي انت بتعرضها ممكن المس- المشتري يقبل او يرفض او ممكن يفصلك ويساومك خلي الفصال والمساومة هي الاصل انت بتعرض عروض وهو بي بي بي بيساومك فيها لحد ما تصلوا للايجاب والقبول الحقيقي دي نمرة واحد نمرة اتنين آه، حاولوا تتفقوا على السعر النهائي في مجلس العقد يعني هتقول له هتدفع إيه، يقول لك انا هدفع مثلا 20% مقدم اقول له انا هبيع لك بكذا ما اقولش هاخ- هاخد نسبة ربح 10% ولا هاخد نسبة ربح 20 الكلام ده بتاعك انت مش بتاع الفصال مش بتاع الفصال لان احنا من- ما- ما بنبيع يا اخوانا انا مش ملزوم اقول لك انا جايبها بقد ايه وهكسب فيها قد ايه مش ملزوم بهذا لكن انا ملزوم اقول لك دي سعرها كذا وانت تقول لي لا مش موافق نزل يبقى نتساوم ون- ونتفاصل لحد ما نصل للعرض المطلوب او لل... للايجاب والقبول المطلوب فانت هنا ايه النصيحة الاولى خلي اللي انت بتعمله ده مجرد عرض يقبل المساومة النصيحة الثانية ها لازم تتفقوا على طريقة البيع البيع بالاجل يبقى بالاجل السعر ال- بتاع السلعة ديت قدره كذا قدره كذا سواء بقى ما انا هقول بالاجل على سنة او بالاجل على سنتين او بالاجل على ثلاث سنوات سداد شهري او ربع سنوي كل ده هقوله في الت- في التفصيلات لكن السعر كذا احط نسبة ربحي اللي انا ارضاها لنفسي هو يساومني عليها مفيش مانع لكن في الاخر احنا بنتفق على سعر كذا دي بمئة الف دي بألف يبقى بألف اشتراها بألف مشي بيسدد لي الاقساط الباقي عليه بقية الألف يبقى هنا بيع صحيح ان شاء الله هسميه بيع مرابحة لا ده مش بيع مرابحة ده بيع عادي ده بيع عادي بس بيع بالأجل بيع بالأجل والله أعلم آخر اتصال عبد المولى السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الله يديك الصحة يا شيخ الله يبارك فيك آه، شيخ كنت عايز أسألك آه، بالنسبة لل- للطلاق هل يجوز الطلاق على التليفون يعني الواحد لو بيتكلم مع مراته ورمى عليها ايميل الطلاق صحيح قال لها ايه يا عبد قال لها ايه يا عبد المولى قال لها انت طالق مثلا ده مش يمين ده طلاق يمين الطلاق زي يقول لها عليا الطلاق ما تروحي عليا الطلاق لا تيجي ده اسمه يمين وحرام انما انت طالق يقوله لها بالتليفون تبقى طالق يقوله لها وما تسمعوش افرض هو قاعد في مصر وهي قاعدة في, في السعودية وهو في مصر قال فلانة طالق تبقى طالق مش لازم هي تعرف معرفتها لترتب الأثر لكن الطلاق بخروج الكلمة من الزوج فلما يقول لها في التليفون انت طالق تبقى طالق ولو كتب لها جواب وقال لها كده كتب لها انت طالق خد الورقة دي قريها او بعتها لأي حد تبقى طالق الطلاق يقع بالكتابة ويقع بال- باللفظ سواء كان في موا- في مواجهة الزوجة أو بالتليفون أو في غير مواجهة الزوجة يقع الطلاق باللفظ الصريح هذا والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وطبتم وطابت أيامكم وطاب لنا لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتى والدين أنوار ولل